اهلا بيكم يا جماعه في حلقه جديده من Empower بالعربي النهارده في حلقتنا هنتكلم عن شويه حاجات نفسي نتكلم فيها بما ان ان احنا في الصيف بما ان ان في مشاكل مفيش حد بيتكلم فيها زي ال body image challenges الناس اللي بتروح المصايف وبت يعني احنا بنفتكر ان المصيف ساعات بيبقى احسن حاجه بس ساعات بيبقى اكتر حاجه الناس بت بتخاف منها جسمها آه، مظهرها هتصرف كام معاها ولا مش معاها خدوا بالكم ان الس- يعني السنه دي كانت سنه صعبه فالنهارده احنا معانا واحده بجد من اجمل الناس في Empower جانا فمش قادر استنى لحد ما introduce you لجانا وتعالوا ندخل في الحلقه النهارده ويا رب يا جماعه لو انتوا بتسمعوا على Apple Podcast او Spotify اعملوا subscribe بس وسيبوا rating و review عشان البودكاست يفضل مكمل ويعمل كويس يلا ندخل مع جانا ان شاء الله على Empower بالعربي جانا انا I'm so excited ان احنا نتكلم النهارده يا جماعه ناس كتير قوي ما تعرفش ان جانا is um, working معايا في Empower هي she's uh, leading in social media و- وال content من حتت كتيرة قوي وقبل ما تدخلي يا جانا في ال conversation ان انا النهارده كنت حابب ان احنا نتكلم ونتناقش مع بعض على المشاكل يمكن اللي ناس كتيرة ما بتلاحظهاش حوالين الشباب في الصيف عندنا كمية confidence issues مع الاجسام عارفين ان الناس كتير قوي بتروح الصيف آه، بتروح الساحل و- وعارفين ان في فلوس كتير قوي بتتصرف وفي ضغوطات نفسيه كتير قوي فعاوز اتكلم كده معاكي وعلى فكره في وسط كل ده بيبقى في ناس آه، حاسين ان هم very lonely ويعني الم... الصيف ما هوش الحاجه اللي ناس كتيره قوي بت look forward to فانا كنت برضو مش عاوز اخد رايي انا في الموضوع ان انا اكيد يعني ممكن آه، رايي يبقى مختلف شويه اني بقالي بره مصر آه، كام كام صيفيه بس انت شايفه ايه انت شايفه آه، الصيف بالنسبه لناس كتيره قوي ايه الحاجات اللي هي ممكن ما تبقاش واخده بالها قوي آه، منها ممكن تبقى مأثره في ناس كتيره قوي هي تعرفها بس that have no idea about
الأول thank you so much for the intro. I'm super excited to be here uh, and talk يعني heart to heart and thank you for approaching the the topic and the subject لأن الموضوع um, in my opinion ملهوش علاقة بس بالصيف على قد ما هو ليه علاقة ب ب بالسلف image أو the body image in general especially for women يعني الموضوع بالنسبة لنا هو جحيم يعني um, whether it's عشان بس السوشيال ميديا او انستغرام او الناس على طول دايما بن بنقارن نفسنا بناس تانية او the perfect uh, supposedly perfect uh, image سواء في الشكل او في ال- في الاجسام ده طبعا بيبقى uh, highlighted جدا في الصيف عشان ال- البيكينيز والسفر والهدوم ومش عارف ايه يعني في ال body dysmorphia اللي هي BDD دي حاجة الناس ما بتتكلمش عنها خالص هو الناس اللي هي بتبقى عندها مشاكل من ناحية اسمها deep psychological issues يعني آه، وده بيطلع منه بقى ال- ال anorexia وال eating disorders وكل الكلام ده و actually الموضوع ده بقى ليه group therapy بيتعمل عشان ال eating disorders بس هنا في مصر ودي خطوه حلوه جدا وكبيره احنا لازم يعني نتكلم إنها عنها تحصل.
انا اصلا يعني لازم نبتدي ان انا عارف ان احنا يعني يعني على ال internal team شغالين ان احنا عاوزين نعمل vouchers بتاع بس طبعا ال اي حاجه ليها دخل ب group therapy احنا طبعا مش قصدي اخد من ال point بتاعتك معلش كملي لا لا كمل كمل انا معاك لا لا اصل انا شايف ان المواضيع دي م- يعني يعني انا عارف ان انت بتقولي في البنات اكتر وانا موافق معاكي بس يعني انا هقول لك على حاجه انت عارفه ان انا وانا كنت في كندا م، انا عملت modeling شويه يعني سنه ولا سنه ونص ووصلت لدرجه ان انا كنت مهم.
so super obsessed بجسمي وال six pack والكلام ده كله اني كنت وصلت اني موديل ل Abercrombie اللي هي الماركه المعروفه قوي بتاعت الرجاله اللي هم البنات بيتصوروا كان كان نفسي كان عندي عقده ان انا ابقى جسمي بشكل معين ده الموضوع ده ما بيبقاش دايما healthy فانا شايف ان يعني آه، آه، انا كدوري انا كعلي انا بحس ان نفسي آه، راجل يوم من الايام او ولد صغير يجي يقول لي آه، يعني انت عارف لا يعني انا ما كنتش هلاحظ كده لو اصل ال obsessions حوالين الجسم بالذات كمان في الرجاله وال six pack والحاجات دي انا عارف ان الحاجات دي مختلفه انا ببص عليها من ناحيتين فاهمه بس ببص عليها من ناحيتي انا اكتر كراجل مم.
آه، لا انا I think ان الموضوع احنا لازم ن... ن... ن... نبقى open ان احنا نسال نفسنا هل فعلا انا ببني جسمي عشان بحب اخد بالي من جسمي ولا هل انا بالظبط بتمرن عشان ابني muscles ولا whatever عضلات عشان اروح اعمل لي جوني برافو على البحر فاهم انا قصدي ف امم طبعا بس.
and you can have both على فكرة بس ما يبقاش الموضوع obsessive يعني عادي ان انت ت show off there's nothing wrong with that it's fine بس الموضوع ان في ناس بت obsess بدرجة مرعبة يعني بيبقى ومش عشان واخد باله من صحته يعني هو بيضرب بقى ال- مش عارفة اسمها ايه ال- الحاجات اللي بتنفخ اسمها الحقن الحقن اه ايه يا علي ولا ايه الحقن آه، حاجات ولا- بياخدوها في ال gym rats وبتاع اه اه مش حقن المهم يعني ال- ال- ال- البروتين والكلام ده المهم هي حاجه عشان يعمل فورمه يعني مش فاكره اسمها ايه ايه اصلا ال- التمرين هو بي هو حاجه بتخليك ت release ال negative energy فكان واحده اعرفها يعني عندها depression راحت ال- الجيم عشان ت get over it وساعدها الموضوع جدا وبقت very very very loyal to working out وكده
واو ف... فدي برضو حاجة مهمة يعني الواحد ما يعملها اه اه طب انا عايز اسالك على بس حاجه يا بس شنا.
يعني في اصلا ها مش مش قصدي اخد من موضوع الجيم وال- وال- والمظهر اكتر بس انا عارف ان انت يعني ممكن تبي يعني a little bit older than I am يعني يمكن ع- يعني عديتي سن ال 24 وال 25 فلاحظتي مرحلة ال- مهم.
الإسراف في ال- في ال- في ال- في الخروج وفي الصيف يعني I mean ابتديتي تقبضي for a good year or two or three or four وابتديتي تعرفي قد ايه ال financial aspect of الحياه بيفرق مع الشخص دلوقتي احنا عندنا شباب في الصيف بيبقوا بيخرجوا وفعلا بيصرفوا كتير جدا والموضوع ساعات انا بلاحظ ان ليه بقول لك النقطه دي ان ناس بتخاف تقول لا انت بتلاحظي ان مم.
في pressure في الصيف حوالين الاسراف وحوالين ال... انك to keep up a certain uh, style او to keep up a certain standard of going out والكلام ده ولا ما بتشوفيش ان الموضوع ده ممكن يبقى آه، حاجه الناس بت آه، بحس ان دي مشكله مراسي نمره واحد
I think it's a rite of passage يعني يعني I felt that في فترات من حياتي اه بس أنا عمري أصلا ما كنت ساحل person خالص يعني كنت بروح آه، with my friends أو with my ex يعني آه، كل فين وفين بس آه، يعني هو بقول لك هو لازم يحصل at some point حتى لو مش في مراسي هو اه الناس هنا هتروح عايزه تروح حته معينه طب ما تيجي معانا ف... ف... فانت بتروح بس عشان عايز ت... ت keep up زي ما بتقول صح موجوده ب different levels بقى throughout يعني حياه الواحد دلوقتي انا I don't feel it قوي ان انا very very very focused على اللي انا بعمله ف I really uh, can't give two shits يعني about what's happening around me I'm that focused يعني Yeah, آه، مش عشان انا جامده جدا ولا حاجه بس فعلا انا مركزه يعني yeah. لا وبصراحة ف I أنت think it's a بتعملي- matter of priorities لا لا and, and you're doing an amazing job بصراحة at Empower يعني آخر كام بوست لل- أي حد بيسمعنا جانا مقطعة الدنيا مقطعة الدنيا على الآخر oh tell me بجد.
more
والله يعني بس قول لي اه انا عايزه اسالك بقى على حاجه من ناحيتك والسيلف البادي ايمج قصدي yeah.
انت يعني from a man's perspective انت الموضوع قلت لي مختلف فمختلف من ناحيه ايه؟
مختلف من ناحيه ان في رجاله مثلا اقول لك يعني انا مثلا عندي واحد من قرايبي آه، ما بيعرفش يحط وزن من كتر ما هو عصايه آه، الموضوع مع يعني كان في فتره من الفترات معقده قوي آه، فكان بياخد بقى بروتين ومش عارف ايه فبيكسف ان هو ي- يعني مش بيتكسف بس انت فاهمه انا قصدي إيه، في وسط شويه شباب اللي مليان يقول لك انا كان نفسي ابقى مليان عن ما اكون حد آه، يعني لا مؤاخذه يتبطجوا عليا او انت عارفه لما ال- الواحد بيبقى على البحر او بيبقى قلع وبمايوه بيبقى vulnerable بيبقى في نقطه مم.
ممكن يكون في نقطه حد يعايره على حاجه في جسمه او في فده على فكره دي نفس مم.
الحاجه في الرجاله ف this is what I wanted to say ان ناس كتيره قوي هتلاحظوا يا جماعه ما يعني انا بلاحظ كده انا ببقى فعلا ما بحبش عيني تبقى يعني غير في اللي قدامي بس في ناس لو انتوا ركزتوا شويه ه- هيبقوا بيتعاملوا بطريقه مختلفه وحساسه جدا على البحر هتلاحظ الشخص اللي ما بيقلعش غير لما بينزل والشخص اللي قالع خالص عشان حابب إن- مم.
في اشكال وفي هيوري شخصيات.
الشغل بتاع الجيم اه طبعا ولا ايه الما... العضعون لازم يطلع ولا ايه ف بس انا عاوز اقول لك على حاجه يعني انا برضو احنا بنتكلم وبنهزر بس في حاجه مهمه ان ال loneliness ان الشخص يبقى حاسس ان هو وحيد آه، انا بحس ان بالذات بالذات بالذات مع يعني في سن الشباب ده في السن اللي احنا فيه ده يا جنى آم، ناس كتيرة قوي بتحس انها لازم تبقى من ضمن الشله ومن ضمن الخروجه والله انا فاكر اخر صيفيه كنت فيها في مصر من سنتين آه، حسيت بدرجه آه، يعني ان انا كنت وحيد شويه كل مثلا ما كان ما بعرفش ابقى مع الشله دي في ال- يعني في كده فومو مم.
بحس ان في والدنيا هيصه هيصه هيصه انت لو ما بتعملش حاجه فانا وانا حسيت ان انا يعني انا كنت طول عمري بحب الشغل والكلام ده كله بس كان في كده احساس ال ال الوحده شويه انت ما بحسش ان ناس كتيره قوي آه، يعني من كتر ما في حاجات كتيره بتحصل كل يوم اللي هو الواحد ما بيعرفش ازاي يبقى ياخد وقت لوحده ف فلما بيضطر يبقى لوحده بيحس باحساس الوحده ما- ما اعرفش لو انت تعرفي ناس بي يعني بيت وبعدين you develop habits not healthy قوي فبت text ي someone كنت مثلا بتحبيه قبل اللي هو انت يعني ليش مش يعني يعني في مشاعر كده بتطلع في الصيف انت ما بتعرفش تيجي منين انت فاهمه انا قصدي ايه؟ يعني داخل من باب ولا ولا مش شايفه الباب ده؟
انا فاهمه قصدك بس الفكره ان انا يعني بالنسبه لي everyone is lonely to a certain extent او يعني و being an more of an introvert myself انا I don't mind being on my own خالص يعني يعني في ناس هي هي بتتغذى على ان هي تبقى مع ناس تانية وان هي بتستمد ال energy بتاعتها والطاقه بتاعتها من ان هي تبقى حواليها ناس دايما طول الوقت ودول بيخافوا يقعدوا مع نفسهم واحنا كلنا it's- يعني ال spectrum واسع جدا ومفيش حد بس introvert وحد extrovert يعني spectrum آه، كبير قوي فانا بالنسبه لي يعني انا I can understand what you're saying بس انا يعني personally انا I don't mind being on my own برضه خالص آم، طبعا ببسط يعني ما يبقى بروح حاجات وبعمل حاجات ومعايا ناس حواليا بس انا معايا ناس هم they're very consistent with me and they're my people وبتاع بس from time to time انا اصلا بحتاج وقت عشان انا ريتشارج يعني عشان انا اكشلي انا العكس انا لما بنزل وبخرج كتير جدا انا بترفت وبحس ان روحي بتخلص وبحتاج اقعد مع نفسي شويه عشان اشحن يعني صح.
ف بس بس انا كنت عايزه اتكلم معاك في كام حاجه يعني كام movement كده حصلوا recently كان Instagram بي test ان هو يشيل انك تشوف ال likes اه مش عارفه شفتها ولا لا اه طبعا شفتها انك يعني you can't choose اه انك and others يعني وهم عملوها على فكره عشان الاحساس بتاع ال pressure ان الناس are hurting themselves عشان بس likes وعشان مش عارف ايه بجد يعني.
اقلع اقلع
من آه، ساعات يعني- لما بدخل على الاكسبلور تاب في انستجرام دي بتسرع اللي هو انتوا بتعملوا ايه يا جماعه what is happening
اه هنا يا أم.
بجد why am I seeing someone's ass on my face فجأة آه.
suddenly ف... ففي آه، ده مثلا which is آه، يعني انا شايفاها حاجة مهمة جدا آم، personally موضوع ال likes ده آه. حاسين ان في اي حاجه انت حابه تقوليها ل- لاعزائي مستمعينا آه، النهارده يعني حاس- حاسس ان اول مره اي حد يعرف مين يعني اللي ورا Empow- يعني من احدى الناس اللي ورا Empower غيري انا انت في اي رساله ممكن تكوني حابه تقوليها لاي حد بيسمعنا النهارده
مش رسالة ولا حاجة بس أنا عايزة أتكلم على موضوع ال body shaming يعني عشان أبقى آه، بتكلم في حاجة ليها علاقة بال topic بتاع النهاردة هو انا وواحده صاحبتي اسمها ليلى كنا مسافرين مره واتفقنا ان احنا no body shaming يعني مش هن shame ourselves واحنا مسافرين احنا رايحين بقى بكينيز وبتاع فاللي هو واحنا بقى على البحر هو ايوه look amazing wow ايه الحلاوه دي مفيش بقى اللي احنا عاملين ن support each other. بجد وحتى يعني negative self talk بقيت اما انا في- في دماغي لما احس ان انا دماغي ايه ده لا شكله مش حلو لا هغير ده لا ده مش عارف ايه I stop myself فيعني just remember to to just go and and live life يعني آه، من غير كل ال standards الفاضيه اه وتبقى بس ويبقى عندك يعني I think intentions يعني عندك النيه انك تستمتع I think ان دي برضو ده topic اللي يمكن يوم تاني بس انك تنوي انك هتنبسط والله والله والله يعني انا آه، بحس ان النيه في كل حاجه اهم حاجه في الدنيا يعني انا عارف ان انت مم.
في الشغل النيه دي بالنسبه لنا مهمه قوي احنا لما بنتكلم we always know احنا بنيجي حتى من من من any point of view احنا بنتكلم او بنقول point بس انا قصدي في الطريقه العامه في الحياه النيه يعني انا لما مثلا كل ما بصحى الصبح بكتب كده اهدافي و- لليوم وبكتب وبقرا كده حاجه انا بنويها آه، وبحس ان دي بتساعدني كتير قوي ف I think نفسيا برضو احنا لما بنعمل كده ممكن تبقى حاجه بتكون بتدينا دفعه شويه او تحفيز عشان مش كل حد يعني بيبقى مولود كده مليان تحفيز و motivated وبتاع انا بتهيألي الحاجات دي بتروح وتيجي فلازم بنبني لنفسنا كده habits يعني بالذات لو احنا هنخرج مع اصحابنا آه، يعني في الصيف بالذات لو ال- اي حد بيسمعنا ممكن يبقى بي go through a very tough time في الصيف بيبقى قاعد مع اصحابه كلهم عاملين فورمات وهو بس اللي ممكن او كلهم بنات ومتشيكين وبتاع وهي حاسه ان وممكن ده احساس ما يكونش صح بس I think ان احنا ننوي ان احنا نبقى at least easier on ourselves شويه not too harsh I think ان yes.
بندمر نفسنا بالكلام اللي بنقوله لنفسنا ساعات اللي هو بيبقى too harsh يعني احنا ما بنكلمش اي حد بالطريقه الوحشه دي بس بنكلم نفسنا وبنسمح لنفسنا بحاجات ف يعني يمكن دي رساله او يمكن دي نقطه عاوز كنت اتكلم فيها عشان اي حد ي- لما يحاسب نفسه كده او لما يفكر في في افكاره يبقى عارف ان لا يعني انت انت فعلا مش لوحدك لو انت you're too harsh on yourself و... واحنا بنبني امتحان عشان كده يعني دي دي, دي اخر حاجه
I completely agree طبعا يعني ال self talk بيفرق في كل حاجه الكلام اللي بنقوله لنفسنا آه، وزي ما انت بتقول يعني الحاجات الصغيره ال consistent اللي من ضمنها الكلام الصوت اللي في دماغك كل يوم ده when you work on it or actually this could be the workout you- we should aspire to يعني ال- ال- ان احنا يبقى positive self talk وتفضل تحفز نفسك انك تعمل احسن مش الكلام الكليشيه بتاع اللي هو كلام الفارغ يعني بتاع ال motivation ده بس آه، الحاجات دي فعلا they work يعني يا جانا اخر حاجه قبل ما نقفل انت شايفه ايه لل- الشهر ده في Empower ايه اكتر حاجه you're excited to انا عارف ان ناس كتيره يمكن اول مره تسمع عنك وعن دورك في Empower وانت اللي literally قايمه بدور حاجات كتيره قوي قوي ايه إيه اكتر حاجه يعني محفزه و by the مش لازم تقول يعني مش عشان انا معاك يعني I mean اكتر حاجه انت محفزه في ال- في الموضوع والله العظيم يا جانا ما تخليني بهزر.
آه، اكتر حاجه هو ان انا مش حاسه اني بشتغل honestly يعني حاسه ان الموضوع طالع من قلبي في كل حاجه هو اللي هو يلا يا جماعه I've been preparing for this my whole life so I feel like I'm in the right place واللي انا بعمله ده آه، طالع زي ما انت قلت بنيه ان انا عايزه ده الكلام اللي كان نفسي حد يقوله لي آه، at some point in my life الكلام اللي انا بكتبه ده فانا بكتبه كاني حد قريب كاني friend كاني حد safe space فعلا لاي حد عايز يبعت اي حاجه يقول اي حاجه to the page انا برد على طول و ويعني they'll have my full attention and full heart and support يعني بس ميرسي يا جانا thank you so much بجد thank you so much for having me على لا على ايه thank you يلا
يا جماعة دي جنى السكري شخصية رهيبة رهيبة رهيبة بتشتغل معانا تجنن يعني أم، مش أي شخص أنا قابلتها في حياتي واحدة بتركز واحدة فعلا أكتر حاجة بعزها في جنى إنها يعني بنتكلم so openly about آه، آه، المشاعر و- و- و- وحاجات كتيرة ليها دخل ب- بالذكاء العاطفي انا وهي بنحب قوي نفتح نقاشات في امباور يعني ما بيننا وما بين بعض لو حبيتوا الحلقه دي let me know ابعتوا لي DM او ابعتوا على Empower House ايه اللي آه، عجبكم في الحلقه دي وعرفونا انتوا عاوزين تسمعوا ايه على Empower بالعربي ان ال show ده هيبقى هيحصل كل يوم واحنا مع بعض فخلينا نبقى مع بعض كده ولو انتوا سايقين رايحين الشغل او انتوا راجعين من الشغل يا رب يا جماعه تكونوا واخدين بالكم من نفسكم واستمتعوا على قد ما تقدروا بالصيفيه خلاص فاضلها شهر ولا شهرين واحنا مع بعض لحد النهايه يا رب تبتدوا يومكم آه، وتبتدوا اسبوعكم وتنهوا آه، الاسبوع ب Empower واحنا معاكم دايما في كل حته آم، اللي عاوزين تسمعوا اي بودكاست تانية ل Empower عندنا بودكاست كتيرة قوي ما تنسوش ت check it out يلا ان شاء الله نشوفكم في حلقة جديدة بكرة باذن الله آه، و have a lovely night take care